بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكين فهيا إخوتي للنور هيا لترقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أما بعد فأحبتي في الله كيف حالكم مع الله قلت في خطبة العيد أننا نحتاج إلى تأسيس جيل جديد يحمل راية الدعوة وهم الإسلام. نحتاج إلى بناء جيل التأسيس. قلت موجودة دعوة آه وملتزمين آه لكن الأساس هش أمام الفتن بينهار ويتساقط فمحتاجين إلى تأسيس جيل جديد معلش حقيقة أيها الإخوة انزعجت في أيام العيد وأنا أه بتجول في الشوارع حقيقة أزعجني شكل الجيل الجديد الملابس بتاعت الشباب وتسريحات الشعر والمزيكا الصاخبة والكلام ده قلت ده الجيل ده رايح على فين وبعدين خلي بالكم برضو المتمم لهذا الكلام في خطبة الجمعة لما اتكلمت عن مبادئ في علم المعاملة قلت ان البداية من البيت نريد تأسيس تأسيس بيت مسلم على المنهج بيت أب وأم وأولاد كلهم على المنهج كلهم على الأصول كلهم في نفس الاتجاه لأن الأب لما بيفلت لوحده ويلتزم ويجري لوحده أو الأم شفت عجب برضه في مكة أب أخ ملتحي وطيب وصعيدي من الصعيد والأم متشحة بالسواد التام يعني لابسة النقاب الكامل ما شاء الله و يعني زوجها قال لي انها داعية والبنت مش محجبة فايه يا بنتي ده يعني عادة في الاسانسير هتلبسي النقاب امتى قالت مش هلبسه والبسه ليه يعني قلت لابوها قلت له قدامها قلت له انا الادب ده الرد ده ما فيهش ادب نمره واحد نمره اتنين ما فيهش دين ازاي يبقى ابوها كده وامها كده والاخر هي كده عشان كده بقول لازم البيت ان يكون الاب ملتزم اه والام ملتزم اه والاولاد ملتزمين اه والكل ده على اساس على اساس متين اساس قوي الاساس ده اللي انا بطالب بيه اللي انا نفسي فيه اللي نفسنا كلنا نتعاون ونعمله علم وعمل مش علم بس علم وعمل لان الشباب النهارده اللي طلبوا العلم وسمى نفسه طالب علم وجري في طريق طلب العلم للاسف الشديد برضه بلغني اخطاء الشباب الخطيره ده الشيخ فلان كذا والشيخ فلان كذا وده كذا وده ان احنا دعاه ولسنا قضاه للحكم على الناس ومحاكمه الناس ومحاسبه الناس والتشنيع على الناس هذا كله نتيجة عدم التربية شاب ما ترباش عشان كده بقول ان انا باذن الله تعالى انا اعمل حلقة مهمة جدا للاباء والامهات للبيت عن الجهاد للاباء والامهات للبيت عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليه عشان الاب والام لما ابنهم يلتزم ويجي ين... حد يضحك عليه ويجعله ينحرف في فهم هذه القضايا الاب والام نفسهم يبقوا فاهمين ويعرفوا يتكلموا هو ده بناء جيل التاسيس جيل مؤسس اساس صحيح على فهم الكتاب والسنه بفهم سلف الامه جيل اساسه متين اساسه راسخ يبقى البيت ككل منطلق ومتحرك في اتجاه صحيح وسليم الكتاب والسنة فهم سلف الأمة هذا الاتجاه لا ينبني على العلم وحده بل لابد إلى جانب العلم من العمل العمل ده بقى اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو السلوك العمل ده اللي احنا بنتكلم فيه في هذه الحلقات اللي هو الطريق إلى الله السير إلى الله كل مسلم مؤمن موحد يقول لا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله هو سائر إلى الله طول ما في نفس يطرف عين تطرف نفس يدخل ويخرج فهو سائر إلى الله فلازم الشاب ده أول ما يلتزم نبدأ ندعوه إن هو يعمل يعمل يعني يسير إلى الله يسير إلى الله يعني إيه يتعلم إزاي يمشي لربنا قلنا كده في مراحلها بندخل في المرحلة أو المدرجة السادسة المنزلة السادسة من منازل السائرين بدأنا بمنزلة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من رقدة الغافلين زي ما قلت لكم الشباب اللي, اللي في الشوارع دول الشباب الخطير ده خلي بالك وكويس ان انا ما نسيتش النقطة دي ان الشباب اللي بياخدوا الفجور اللي بيدخن وبيضرب بانجو وبيمشي مع بنات وبيسمع الموسيقى الصاخبه دي اللي بتتنطط وبتخليه يشتعل الحاله جت هذا الشباب حتى وان التزم بعد ذلك بيتطرف لأنه كان متطرف في الأصل في الفجور فتلاقيه في الالتزام برضه بيطلب التطرف هو عنيف أنا بقول إن في في سماء من سمات الجيل اللي, اللي أنا شفته في الشوارع ده عنيف جيل عنيف فهذا العنف أيضا سيدخل معه في الالتزام حين يلتزم بالدين ويسلك الطريق إلى الله برضه هيدور على العنف عشان كده بقول ان مسؤولية الاباء والامهات النهاردة حماية هؤلاء الابناء حمايتهم من التطرف سواء كان في الفجور والفسق او في الدين وانما المطلب دين بفهم صحيح الكتاب والسنة فهم سلف الامة دين يصحب العلم في عمل ولا يعمل فيه بغير علم لازم ننقذ أبنائنا وأبناء هذه الأمة وإلا فسيكون جيل مدمر فلذلك قلنا ان البدايه اليقظه انا عايز الشباب دول يت- يفوقوا يصحوا كنت بقول لواحد منهم يا ابني ما اخوك اهو جرب نفس السكه دي قبلك وفي الاخر بيقول لك ان السكه دي كلها شر قال ما انا عارف الورقه اللي مع الحاج عمرو اللي لسه ما جاتش احد السلف بيسال لماذا يعرف الناس فساد اخلاقهم ثم لا يغيرونها عجيب جدا انك تشوف الشباب دول بيقول انا عارف ان ده غلط طب يا ابني ما تتوب خليني اعيش شبابي اعيش يومين هو انت يا شيخ يعني بقيت متدين من امتى ده الكلام اللي أنا بقول لك في الشارع انا بتكلم مع ده ومع ده ايام العيد وانا ب- ب- بمشي في الشارع واسلم على الناس ف محتاجين اليقظه انه يفوق انه يصحى انزعاج القلب ان قلبه ينزعج قال لي قلبي قلبي مات من زمان يا شيخ انت عندك كام سنه يا عندي 17 سنة يا شيخ 17 سنة وقلبك مات ده انت لسه انت في سنة ايه يا ابني انا في تانية اعدادي 17 سنة وفي تانية اعدادي اه ما انا بسقط بقى حاجة عج... شيء عجيب نمط عجيب من الناس وانا بقول وبحذر اوعى تقول لا انا ولادي مش كده لا ده انا اولادي طيبين لا ده انا اولادي محترمين خاف على اولادك كنت لسه بقرا النهارده في جريده من الجرائد ان بنت برضو عندها 17 سنه في ثانوي حبت واد سمت ابوها وامها عشان تتجوزه إز- يعني الكلام ده خطير على مجتمعنا وخطير على بيئتنا جديد اقصد مش طبيعي مش دي اخلاقنا ولا اصولنا ولا مبادئنا ولكن غفله الاب والام عن اولادهم هي اللي سببت كده انا قلت كده في خطبه الجمعه ان بعض الاباء بيسافر بيسافر دول الخليج او غيرها عشان يجيب فلوس للعيال دي والفلوس اللي هو بيتعب عشانها ويتغرب عشانها ويضيع نفسه عشانها يعني يتنازل عن كثير من آه، مما يحب يشتهي من اجلها هي اللي بتفسد اولاده اقعد في وسط اولادك احسن ويعيشوا فقراء اثر اولادكم مهم جدا الحفاظ على هؤلاء الاولاد نرجع تاني نقول ان احنا مشينا في المدارج والمدارج انا ه- هكرر واأكد ان ده علم السير الى الله ده العمل يتعلم عقيدة ويتعلم فقه ويتعلم أصول ويتعلم ده وده وده لكن ده العمل اللي أنا بتكلم فيه ده العمل إن بعد ما يتعلم ويمشي وبعد ما يتعلم ويفهم ويركز ويحفظ يعمل ده العمل بقى أول حاجة اليقظة انزعاج القلب لروعة الانتباه من ركضة الغافلين دي نمرة واحد ان القلب ينزعج ايه ده قلت لكم القصه دي قبل كده زمان الولد ده انا مش عارف راح فين كان من الزمالك زمان وكان بطل في في التايكوندو ولا مش عارف في لعبه ايه وفي يوم من الايام هو قاعد في حانه ولا بار اغمى عليه لما اغمى عليه وفاق آه، قال لهم ايه اللي حصل قالوا له اغمى عليك يعني ايه اغمى عليا راح طخ ضرب بكتفه في الباب كسر الباب قال لهم انا صحتي زي البومب ازاي يغمى عليك ده معنى كده ان انا ممكن اموت بقى اه طيب يا رب بدا يقول لا انا عايز آه، اقرب من ربنا ما هوش عارف حاجه في موضوع ربنا جل جلاله بقى يجيب الكتاب ويحطه على الحوض كده ويقرا في الوضوء اغسل يديك يروح غسل يديه المضمضه ثلاثا يتمضمض استنشاق س- من الكتاب مشي على الكتالوج ف ال... صليت على الرسول صلى الله عليه واله وصحبه وسلم آه، الولد ده زي ما بيقول كده فاق لما اغمى عليه هو ده اليقظه انزعج القلب قلبه انزعج ايه ده هموت طب وبعدين بعد ما اموت في القبر طب بعدين بعد القبر ربنا يحاسبني طب هيحاسبني على اللي انا عملت ده وده وده دي انا اسود ده انا لو آه، آه، لو ربنا سبحانه وتعالى زي الراجل اللي قال كده في الحديث لو قدر الله علي ليعذبني عذابا لم يعذبه احدا من العالمين فجري يتوب ويصلي ويصوم واقبل على الله هو ده انزعاج القلب انا عايزك تتفنن تقعد انت والام كده قاعده وتقولوا ازاي نزعج قلب الواد ده ازاي نعمل نخليه يعمل كده ازاي نقدر نخليه ينتفض الانتفاضه دي ويفوق ويقوم و- ويهتدي فكروا في طريقه تزعجوا بيها قلب الولد اليقظه الفكره عايزينه يبدا يفكر ويفكر بيقين تعالى يا ابني نروح القبر وهتموت وتدخل القبر شوف الريحه دي شوف الضلمه دي شوف ال- التراب ده شوف الدود ده شوف ال دي اخرتك يفكر وبعد الفكره البصيره يبدا يشوف بعد البصيره الفراسه وبعدين القصد وبعدين العزم آه العزم المنزلة اللي احنا وصلنا إليها وعايزين نتكلم فيها هو لا الع- العزم مترتب على القصد فلازم نشاور على موضوع القصد الأول القصد الإجماع على التجرد للطاعة الإجماع يعني النية والإرادة والتوجه بعد ما انزعج قلبه و- إيه- إيه حصل ال- ال- الهزه دي وشاف القبر وشاف الميتين وشاف ال... عايزه يشوف يشوف الشباب اللي آه، وقعوا واللي ماتوا واللي آه، صدمته عربيه واللي مات في حادثه واللي مات وهو رائد واللي جاله كانسر واللي اللهم عافي كل مبتلى واشفي كل مريض يا رب العالمين آه، يحصل القصد اللي هو التوجه العزم بقى تحقيق القصد طوعا او كرها القصد الاجماع على التجرد للطاعه انه ينوي انه هيطيع ربنا ويتوجه لذلك العزم انه ينفذ ده رغم انف نفسه كتير قلنا ان من انتظر حتى تؤتيه نفسه على الخير عفوا فسيطول انتظاره لابد ان تحمل نفسك على الخير قسرا قلنا مثاله ان اللي يقول انا هقوم الليل بس لما يكون في يوم انا ايه مستريح بالنهار وهقوم يبقى عمره ما هيقوم الليل انا هصوم ان شاء الله بس يوم كده اكون مستعد وبطني مرتاحه واصوم يوم كويس عمره ما هيصوم يقول هتصدق لما ربنا يكرمني ويبقى معايا فلوس كده اتصدق بمبلغ ضخم عمره ما هيتصدق لازم الانسان يحمل نفسه على الخير رغم انفه رغم انفه فالعزم تحقيق القصد طوعا او كرها ارادت نفسك او لم ترد حقق هذا القصد آه، ابن القيم لما بيتكلم عن العزم بيقول ايه فاذا استحكم قصده احنا قلنا لازم الست مراحل اللي فاتت بتركب على بعضها يعني اذا تيقظ اذا تمت يقظته حصلت له الفكره فاذا آه، تيقنت فكرته رزقه الله البصيرة فإذا تمت بصيرته كانت له الفراسة فإذا تبصرت فراسته نقلته إلى القصد فإذا استحكم قصده صار عزما جازما إذا استحكم قصده صار عزما جازما مستلزما للشروع في السفر مقرونا بالتوكل على الله قال تعالى فإذا عزمت فتوكل امبارح قلت ان بعد رمضان نعمل ايه كل الناس عماله تقول لك فين القيام فين الصيام فين الذكر فين تلاوه القران فين فين فين انا بقول لك استعن بالله اول حاجه استعن بالله قول يا رب انا كنت كويس في رمضان لا تخذلني تعلم ان تقول ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب قل امين استعن بالله توكل على الله اشحذ عزمك فاذا عزمت فتوكل على الله ما تتوكلش على قوتك ما تتوكلش على علمك ما تتوكلش على اصحابك ما تتوكلش على حالك ما تتوكلش على قوتك ما تتوكلش على فكرك ما تتوكلش على سابق عهدك ما تتوكلش توكل على الله فإذا عزمت فتوكل على الله استعن بالله إياك نعبد وإياك نستعين فاعبده وتوكل عليه فإذا عزمت فتوكل على الله قال قال ابن القيم والعزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل القصد الجازم المتصل بالفعل هي دي المشكلة الكبيرة إن في كلام ومفيش فعل محتاجين فعل قال سبحانه ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما يبقى العزم هو القصد الجازم المتصل بالفعل أقصد أعزم أشتغل نفذ مش بس كلام مش بس قراية في الكتب مش بس مناظرة وعلم لا عمل الشروع في المقصود ولذلك قيل ان العزم هو أول الشروع في الحركة لطلب المقصود أول الشروع في الحركة لطلب المقصود أول إنسان ما يتحرك عشان يكمل عشان يحصل عشان يجيب هو ده اسمه العزم التحقيق في الكلمة دي أن الشروع في الحركة ناشئ عن العزم لا أنه هو نفسه ولكن لما اتصل به من غير فصل ظن أنه هو حقيقة العزم استجماع قوى الإرادة على الفعل حقيقة العزم استجماع قوى الإرادة على الفعل الإرادة تتشتت وتتفتت الإرادة تتشرزم وتضيع الإرادة آه، قد تتحول أحيانا إلى وهم لا حقيقة له الإرادة إخوتي عايزين فعلا نركز جدا في قضية الإرادة لما نتكلم عن ماذا تريد ببساطة هي دي الإرادة ماذا تريد أريد هي دي القضية أريد أريد آه نفسك في إيه آه أنا عايز أتزوج وعايز إيه كمان وعايز شقة وعايز إيه أفرش الشقة دي بكذا وكذا وكذا وكذا إيه كمان عايز أشتغل شغلانة سهلة ومريحة إيه كمان آفة الشباب اليومين دول برضو آه إن إنه متسرع في كل حاجة عايز يبقى غني بسرعة ويبقى مشهور بسرعة ويبقى آه ينال كل شهواته بسرعة بسرعة هذه هي دي قضية أريد أريد يا ريت لما قلت على المنبر المرة دي عمرك أبوك قعد معاك وقال لك تعال ما أكلمك عن ربنا شوية واحد هز راسه وقال آه حصل كلام جميل جدا رائع عايزين الأب والأم بقى يقعد مع ابنه ويبث لابنه خبرة الحياة محتاجين الأم ينشف لسانها من قولها لابنها يا ابني اصبر يا ابني انت لسه بدري عليك يا ابني انت لسه صغير يا ابني افهم بقى الحياه مش كده الاب والام يقوموا بدورهم العيال اللي تفلتوا من الاباء والامهات انا تعجبت بقول لك في ايام العيد من كثره الشباب اللي في الشوارع دول وشكلهم كلهم في الضياع كثره كاسره فين ابوهم فين امهاتهم الشباب دول والبنات دول فين مسؤولية الآباء والأمهات بيسألوا عن ولادهم 11 بالليل و12 بالليل وواحدة بالليل في الشارع فين الآباء والأمهات بيعملوا إيه طب انتوا في البيت بتسألوش على العيال دي ليه ما بتحاسبوش العيال دي انتوا فين وبتعملوا إيه وكنتوا فين ومع مين وجبتوا الفلوس دي منين وبتصرفوها في إيه إلى آخره يا أيها الإخوة يا أيها الآباء يا أيتها الأمهات قوا أنفسكم وأهليكم نارا كلكم راع قال رسول الله صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلاة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الأب في بيته راع ومسؤول عن رعيته والأم في بيتها مسؤولة عن رعيتها مسؤول ربنا هيسألك الولد ده بيعمل عمل كذا ليه ربنا هيسألك البنت دي خرجت قدام عينك بالشكل ده ازاي شاهد استجماع قوى الإرادة على الفعل قوى الإرادة ماذا تريد عايز ايه نفسك في ايه آه المعنى ده مش الواحد قاله كتير قوي بس برضه ما زهقتش من كتر قوالته أن يطلع الله على قلبك فيرى أنك لا تريد من الدنيا والآخرة إلا هو استجماع لم الإرادة استجماع جمعها جمعها جمعها استجماع قوى الإرادة على الفعل إن يجمع إرادته على إنه يفعل الفعل اللي إحنا قلنا دلوقتي مشكلة الأمة دي إنها بتتكلم وما بتعملش إنها تعرف وما بتنفذش هي دي المشكلة الكبيرة استجماع قوى الإرادة على الفعل والعزم نوعان أحدهما عزم المحب على الدخول في الطريق إلى الله وهو من البدايات والثاني عزم في حال السير وهو من المقامات واضح ولا ترجم اترجم طب ادفع اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين عجبني جدا رجل جاءني واحنا قاعدين في الحرم اللهم لا تحرمنا من الحج والعمره اللهم تابع لنا بين الحج والعمرة اللهم يسر لنا الحج هذا العام اللهم ارزقنا الحج هذا العام اللهم دبر لنا أمر الحج هذا العام على ما تحبه وترضاه يا حي يا قيوم آمين جاني واحد في ال... واحنا في ال... في مكة وقال لي ان بنته صغيرة اتصلت بالتلفزيون تسمع لشيخ من المشايخ فالمهم قالت له اسمع يا شيخ قال لها اه قالت له طب ادفع بيقول له انتوا عندها اربع سنين او خمس سنوات كده حاجه صغيره يعني قالت له ادفع قال لها ادفع ايه؟ قالت له الدفع بالصلاه على النبي الله جا- شيء جميل ورائع ان احنا نتعود على ان الدفع عندنا بالصلاه على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. آه، دي بقى في- فيها الرد على اسامه ولاد ولادي بيقولوا له هتجي- هتجيب هتجيب ايه هات كده قال له طب تدفع هتدفع كام واجيب لك فقال له ندفع الصلاة على النبي قال له لا الصلاة على النبي عند عند ابوك بس لا دلوقتي مش عند ابوه بس الحمد لله المسلمين كلهم بيصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فعايزين نعتقد عايزين نعتمد ال- العملة دي عملة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ان الدفع بايه بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم طب ادفع بقى بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه- وصحبه وسلم العزم نوعان احدهما عزم المريد عزم المحب عزم السائر عزم من يريد الدخول الى الطريق وهو من البداية البداية محتاجة عزم اسمها ضربة البداية ضربة البداية البداية دي خطيرة جدا وكم عطلت من سائر ضربة البداية يا ما ناس عاشوا سنين واقفين محتاجين بس ضربة البداية انه يبدأ اول خطوة قرار اللحية قرار الحجاب قرار الحجاب عندي يعني النقاب قرار التوبة قرار ترك المعاصي قرار ترك أهل الحرام قرار ترك أكل الحرام ويفضل يتردد الله يرحمه فلان مات كنت دايما كل ما يجيني يا ابني انت محتاج قرارين قرار في شغلك وقرار في مراتك هم دول اللي معطلينك ومكتفينك عن السير إلى الله وهو يقول والله أنا متأكد من الكلام اللي أنت بتقوله بس هعملها ومات وما عملهاش مات الله يرحمه رحمة واسعة ويرحم موتانا وموتى المسلمين يا رب ارحم أبويا وأمي وموتانا وموتى المسلمين العزم على الدخول هو دي البداية ضربة البداية ضربة البداية ايه اللي عطلها اللي عطلها دماغك عشان كده لما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال آه، والحديث مش صحيح ما عرضت الإسلام على أحد إلا كانت له تردد إلا أبا بكر كان بادي الرأي كل الناس لما يجي الرسول يكلمه عن الإسلام يقول له آآ آآ آآ آآ آآ آآ آآ قالوا له كده ما ما كنا لنتبع رأيك عن جلسة جلسناها معك نعود إلى بلدنا ونستشير ذوي الرأي فينا ثم إذا أخذنا قرارنا سنأتيك عارف اللي بيروح يمتحن عشان يشتغل فيقولوا هنتصل بيك وما يتصلوش فهي دي بادي الرأي في الخير في الدين في الالتزام في الطريق إلى الله في عمل الصالحات سبحان الله العظيم النهارده عمونا الشيخ معاذ صلى بنا المغرب ب- لم يكن فبهرني قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية الله خير البرية خير مخلوقات التي برأها الله واخت- وخ- وخلقها وأنشأها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية خير البرية أحسن شيء ربنا خلقه المؤمن الذي يعمل الصالحات بنص الآية بظاهر النص أهو الشاهد إيه ضربة البداية إنك تاخد قرار إنك خلاص تركت الشر وأهله تركت المعاصي وأهلها تركت الخطايا والشهوات وطريقها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ضربة البداية ضربة البداية دي زي ما قلنا مشكلتها الكبيرة إنها انك تدخل دماغك في الموضوع ابن القيم بيقول ايه حذاري حذاري من امرين رد الحق لاول وهله لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب القلب حتى الموت رد الامر لاول وهله قال تعالى ونقلب افئدتهم وابصارهم كما لم يؤمنوا به اول مره اول مره هي دي ان أول ما عرض عليك الحق أول مرة لقيت نفسك بتفكر لا لا لا لا ده أنا هلتزم بالدين ده أنا لسه شاري مكنة حلاقة بالكهرباء ب 2000 جنيه ينفع ما أنا ألتزم بالدين وألبس النقاب والإسدال طب كل اللبس ده ده أوديه فين بتاع التبرج والسفور ده رد الحق لأول وهلة لمخالفته هواك اللي يعمل كده يفضل طول عمره يقوم ويقع يقوم ويقع يقوم ويقع ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة زيك بيقول لك إن البداية ضربة البداية إنك ما تدخلش دماغك إنك تبدأ وتبدأ فورا وبمنتهى القوة المسارعة المسارعة التأخر شؤم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم ولا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله في النار التأخر شؤم قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم إن الرجل لا يزال يتقدم حتى يقدمه الله ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله تقدم وخد قرارك فورا قلت كده في مدرسة الحياة الرجل هو الذي يأخذ القرار في لحظة وينفذه يبقى كده راجل في ناس دأبهم التردد ودي من أخص صفات المنافقين قال سبحانه جل جلاله إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا مذبذبين الذبذبة دي لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء دي صفات المنافقين إيه، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحزن ويتألم ويتوجع للي يتأخر كان صحابي جليل اسمه سعد بن خولة رضي الله عنه آه، الرسول لما هاجر أمر الصحابة كلهم أن يهاجروا للمدينة سيدنا سعد تأخر في مكة فضل يسوف مرة واثنين وثلاثة هاجر أهو هروح أهو لكن كان حبسه المشركون فمات في مكة فكان صلى الله عليه وسلم يدعو لل- للمحبوسين في مكة أن يفرج عنهم ربنا جل جلاله وأن يلحقوا به في المدينة وكان دايما يقول إيه صلى الله عليه وسلم في دعاء لكن البائس سعد بن خولة لكن البائس سعد بن خولة تخيل أنت في قصة الرجل اللي قتل مئة نفس لما الرسول صلي عليه صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم لما ذكر لنا قصته صلى الله عليه وسلم لما راح الراجل ده للعالم وقال للعالم هل لي من توبة قال نعم ومن يحجب توبة الله عنك لكن قومك قوم سوء فاذهب إلى أرض كذا وكذا فيها قوم يعبدون الله فاعبد الله معهم فمضى فأتته المنية في الطريق شفت لو كان الراجل ده قال طيب أروح بكرة كان مات في بلد المعصية لأنه مات في وسط الطريق وفضل ينوء بصدره إلى جهة الأرض التي يريد أن يعبد الله فيها لو كان أجل السفر ده للأرض الطاعة يوم ساعة خمس دقايق كان مات في أرض المعصية حكيم بن حسام الصحابي الجليل رضي الله عنه رآه ابنه بعد الإسلام يبكي فقال ما يبكيك يا أبتاه فقال أمور كثيرة كلها أبكاني يا بني أولها بطء إسلامي مما جعلني أسبق إلى مواطن كثيرة صالحة حتى لو أنني أنفقت ملء الأرض ذهبا ما بلغت شيئا منها سبحان الله العظيم آه بعد غزوة بدر نزل قول الله عز وجل إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أولئك يرجون رحمة الله الآية دي كل اللي ما حضرش غزوة بدر ظل يتوجع والدول اللي يرجون رحمة الله هاجروا وجاهدوا اللي ما جاهدوش زي ما قال سيدنا حكيم بن حسام دلوقتي طب اجيبها منين دي اجيبها ازاي دي بيقول كده لو انني انفقت ملء الارض ذهبا لما بلغت شيئا منه عدد اللي طالها طالها واللي ما طالهاش فاتته خلاص عدت منه مش هيطولها ابدا خلاص عدت انتهت قال ثم ان الله انجاني يوم بدر واحد فقلت يومئذ في نفسي حضر بدر واحد مع المشركين يقول فقلت بعد وما- ولم يقتل قال فقلت يومئذ في نفسي لا أنصر بعد ذلك قريشا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أخرج من مكة فما لبثت أن جررت إلى نصرة قريش جرا هي دي المشكلة الكبيرة جدا معذرة انك طالما في حزب الباطل في جهة الباطل وتقول انا هفضل معاهم بس مش هعمل حاجة غلط انا مش هلتحي بس مش ه... مش هبقى سني مش ه... لكن مش يعني مش شرط ان انا هو الدين آه، المشايخ دول كان مش شرط انا هبقى على دين بس من طول ما انت في جهة الباطل ستخطئ قال كده جررت الى نصرة قريش جرا قال انا قلت قلت مش هسلم بس مش هحارب النبي مش هسلم بس مش هنصر قريش مش هسلم بس مش همشي مع المشركين جررت الى نصرة قريش جرا قال ثم إنني كلما هممت كنت كلما هممت بالإسلام نظرت إلى بقايا من رجالات قريش لهم أسنان وأقدار مستمسكين بما هم عليه من أمر الجاهلية فأقتدي بهم وأجاريهم وهذا أشد ما يحزنني اليوم عليك بطرق الهدى ولا يحشنك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا يغرنك كثرة الهالكين أحيانا كده بنقول التردد بتاع الدماغ ده يقول يا يعني كل الناس دي غلط وبس الناس المشايخ دول هم اللي صح انت مالك ومال الغلط انا بقول لك الصح بدليله قال الله قال الرسول عشان كده هتيجي معانا عملت انا 13 أو 14 نقطة في ضربة البداية يبدو ان احنا مش هنعمل منهم حاجة الليلة دي آه، ان ان ضربة البداية ان تنطلق ولا تلتفت طالما بان لك الحق لا تتردد ضربة البداية كل المطلوب منك انك تبدأ ابدأ ازاي وابدأ منين مش هقول لك الاسبوع الجاي بقول لك الآن الآن تاني اه تاني الآن الآن في هذه اللحظة خد قرارك الآن دلوقتي اهو لازم انت تاخد قرارك دلوقتي حالا وانت كمان تاخدي قرارك دلوقتي حالا وانت معايا ايوه ده ايوه انت هو ده موديني فين هو ده انا عايز الراجل ده عايزك انت تبدا حالا قرار الان قرار عاي- عايز نتخذ قرار ايه قرار التوجه الى الله استجماع قوى الاراده ماذا تريد الله انا عايز ربنا وايه كمان بس مش عايز حاجه الا ربنا لو خدت القرار ده الليله دي ما اسعدك لو خدت القرار ده الليله دي ما اسعدك ماذا تريد ان يطلع الله على قلبك فيرى انك لا تريد من الدنيا والاخره الا هو اريد ايه الله خد القرار ده الليله دي مش الليله دي الان خدي القرار ده دلوقتي حالا عايزه ايه نفسك في ايه ربنا وايه كمان بس بس الاقي ربنا طب ابدا ازاي واعمل ايه دي اللي احنا خليها الاسبوع الجاي بس البدايه ان انا استجمع قوى الاراده انني اريد الله ساعتها هبدا اريد الله طب ينفع اريد الله واعمل المعاصي دي ينفع اريد الله واعمل الذنوب دي ينفع اريد الله وانا على الخطايا دي البدايه ان الانسان بقى ينظف حياته مما لا يرضي الله ويقبل على الله ليصل الى الله اخوتي في الله انا احبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته
دروس العلم زاد المتقين ونور الله يهدي الحائرين ولابن القيم المفضال باع عظيم في مدارج سالكينا
بسم الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب